السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله هذه الحلقة الثامنة والتسعون من مدارج السالكين في قناة الرحمة أسأل الله جل جلاله أن يجعل درسنا هذا رحمة على جميع المسلمين و قبل أن أدخل درسنا في ليلتنا هذه فإنني أريد أن أطمئن على أحوال قلوبكم تحديدا كيف حال قلبك مع الله في هذا الوضع الكائن الذي نراه في هذه الأيام آه انظر حولك تجد هذه آه هذه العبر والعظات العظيمة في بطش الله بالظالمين وليمتد بصرك لترى الفتنة عبر الحدود في إخواننا وأشقائنا المسلمين في الدول العربية المحيطة بنا من ليبيا إلى اليمن إلى سوريا إلى غيرها من بلاد المسلمين كيف حال قلوبكم في هذه الاوضاع كم حذرت اخوتي وابنائي واحبتي في الله من متابعه الاخبار بقلب بارد فلذلك لو ان الانسان فرغ قلبه للانشغال بالله اخذ هذه الاخبار على طرف دماغه ويدعو للمسلمين بتفريج الهموم اللهم فرج عن المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم انزل بطشك ورجزك وعذابك اله الحق بمن يؤذون المسلمين ومن يقتلون المسلمين ومن يفسدون في الارض ولا يصلحون امين لذلك اردت ان تكون حلقه الليله امتحان او الجزء الاول منها امتحان سنضع الاسئله واريد منك اجابه واضحه صريحه لله لتستفيد لنفسك لا لي ولا لغيرك كنت اود ان اقول ان آه هذه الاسئله ابدا اكتب الاسئله دي عشان تجاوب عليها او آه حط تليفونك قريب من سماعه التلفزيون سجل الاسئله عشان تسالها لنفسك بعد كده ولكن آه بدا لي ان انا اقول لك لا ده انا عايزك تاخد الحلقه دي الليله دي بتركيز في الاسئله معايا وفي حلقه الاعاده بكره الصبح ابقى اسجل عشان ما تنشغلش او ابقى نزلها من على موقعنا باي طريقه يعقوب اللي هو موقع الربانيه وابدا جاوب على الاسئله دي بالراحه وبفهم وبصدق انني اطالبكم اخوتي واحبتي بلحظه صدق مع الله الصدق مع الله في الإجابة عن هذه الأسئلة الأسئلة دي بس كشف قلب اختبار قلب رسم قلب رسم قلب مع المجهود عايز نركز ونجاوب السؤال الأول واحد هل قلبك راض لله وانا عايزك تقول لي سيبني افكر حاضر بس عايز السؤال ده يرن في دماغك ويشغل بالك وتسأل نفسك انا راضي قلبي ده راضي عن الله راضي بالله راضي لله قلبك راضي ولا ساخط فتش سؤال هل قلبك حين نجرب تجربة عملية زي ما قلت كده رسم قلبي مع المجهود هل قلبك يرطب بذكر الله قالوا لي لما بوطي صوتي ما بيسمعوش فلما وطي صوتي يا طارق علي من عندك يا مخرج ربنا يهديك ويتوب عليك هل حين تذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لما بتذكر الله تقعد تقول كده لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تحس برطوبة في قلبك ها ترطب قلبك بذكر الله هل بتحس بوجل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم حسيت بكده جرى عندك الإحساس ده إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قدرت قدرت تميز بين وجلت قلوبهم وتطمئن قلوبهم هل قلبك يرطب بذكر الله هل قلبك يطمئن بذكر الله هل قلبك يوجل عند ذكر الله سؤال سؤال ثالث القلوب تملأ وتفرغ الرسول قال كده لأن يمتلئ قلب أحدكم فالقلب يمتلئ ويفرغ السؤال قلبك مملوء بماذا وفارغ من ماذا رص لي رصه هل قلبك مملوء بحب الله ملء قلبك خوف من الله ملء قلبك ملء قلبك رجاء في وجه الله ملء قلبك شوق للقاء الله ملء قلبك قلبك مليان بالمعاني دي اليقين والطمأنينة والتوكل قلبك مليان توكل على الله ذكر لله حب لله خوف من الله قلبك مليان يقين مليان يقين في الله قلبك مليان رد علي ولا قلبك مليان شهوات قلبك مليان هموم قلبك مليان مشاكل قلبك مليان شبهات قلبك مليان شهوات قلبك مليان فلوس قلبك مليان نسوان قلبك مليان اغيار قلبك مليان مليان قلبك ايه وفاضي من ايه ما تفرغ قلبك كده وتقلب طلع اللي فيه قلبك فيه ايه سؤال هل قلبك تراه مقبل على الله راغب في الله طالب لله سائر الى الله يعني انت شايف نفسك لما نيجي نتكلم عن آه، انك ه- هت هتقوم تصلي قلبك مندفع منطلق الى الله مقبل منشرح للطاعات ولا قلبك معرض قد جفل بعيدا عن الطريق وكلما تشبثت به لتأتي به تفلت منك وابتعد قل لي ها، هل قلبك اثناء الطاعات مسارع محب مقبل ولا فار بعيد نافر رافض يا ترى قلبك قلبك تائب أم مصر فاهمني أصل التوبة مش كلمة تبت وإنما القضية إن قلبك تاب وقلب ولا قلبك رافض التوبة عجباه المعصية ومعجب بيها بيحب السجاير بيحب النسوان في الحرام يحب مشاهدة النظر إلى العرايا والمتبرجات بيحب سماع ما يبغضه الله ورسوله ولا قلبك تائب يعني كاره لهذه الأمور لما يكرهه الله ورسوله رافض لها راغب في تغييرها بس آه، بيسقط أثناء لحظات الضعف البشري والضعف الإنساني في فرق بينهم قلبك تائب ولا مصر هو ده السؤال في فرق بين واحده بتقول انا والله نفسي البس النقاب وانا أه- انا هلبسه هلبسه اد- ادعينا بس ربنا ييسرها وانا مستعده وانا جاهزه وانا محبه وانا نفسي إيه، ربنا يعفو عني إيه، فاضل لي فاضل لي حته صغيره انا عايز ابطل اتعامل مع البنوك بس يا رب يسر يا رب يا رب يا رب سدم عليا وساعدني يا رب عشان اخلص من الهم ده والحرام ده والنكد ده في فرق بين ده اللي بيقول كده وبين اللي بتقول لا عيش شبابك هل قلبك تائب ام مصر سؤال هل قلبك معجب متكبر مغرور رد علي ما هي المسألة محتاجة النهاردة الليلة دي تحديدا قرار في قلبك هنفتح ونعمل عملية قلب مفتوح ونطهر ولا هيفضل كده الصمامات دي مسدودة والآخر تموت بتصلب الشرايين اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب يا رب اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم اللهم طهر قلوبنا يا رب عايزك تعترف بالحقيقة قالوا ان اول خطوة في العلاج ان يكون المريض راغبا في العلاج قابلا للعلاج لكن اللي بيقول لا انا مش عيان انا مش مريض انا ما عنديش حاجة مش ه... مش هينفع معاه علاج فلذلك عايزك تقول النهارده واحنا بنسال قلبك مقبل على الله ولا بعيد عن الله عايزك تتأس... اسالك اسالك اوعى تكون معجب بنفسك اوعى تكون مغرور وانت مش دريان اوعى تكون الشيطان ونفسك الاماره بالسوء زينت لك اعمالك فاغتررت وضعت اوعى اوعى اوعى يكون ده حالك لا اصدق شوف نفسك اذا كنت معجب اسالك معجب بايه زي مين من الصحابه زي سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي على هذا المستوى من الايمان فان امنوا بمثل ما امنتم به يعني مطلوب انك تكون زيهم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم وراهم هو ده السؤال هل قلبك سكران مش فايق قلبك مش مصحصح قلبك سكران بالغفلة قلبك مخمور مخدر لما تيجي تصلي الله أكبر قلبك بيرتجف بيتحرك بينبعث في الصلاة وانت ساجد حاسس بالقرب وانت بتقرا قرآن حاسس ان ربنا بيكلمك أين قلبك يا عبد الله قلبك فين صاحي ولا نايم بعيد ولا قريب هل قلبك يحب طاعة الله ويأنس بها قالوا علامة القلب الحي مش السليم لا الحي علامة القلب الحي أن يشتاق للعبادة كما يشتاق الجسد للطعام وللنوم والراحه مش احيانا تلاقي نفسك متهالك كده نفسك تترمي على السرير وتنام طب قلبك بيحصل له الشوق ده للصلاة من بعد رمضان لحد دلوقتي صيامك اشتقت للصيام اشتقت للقيام اشتقت لتلاوة القرآن حصل شوق حقيقي جعان نفسي اكل يعني نفسي اقرا اقرا قران بنهم نفسي اسمع قران نفسي في ذكر نفسي سؤال هل قلبك يشعر بنظر الله اليك ربنا سبحانه وتعالى قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم حاسس الحتة دي ألم يعلم بأن الله يرى نسمع سرهم ونجواهم حاسس بدي ولا شت تايه عنها ومش دريان ها قول لي طيب احساسك بدي بقرب ربنا ونظر ربنا اليك وسماع ربنا ليك وقدرة ربنا عليك حاسسها ازاي اصل الم يعلم بان الله يرى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كذب وتولى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى تهديد الم يعلم بان الله يرى على وجه التهديد الثاني على وجه الانس قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى على سبيل التطمين والانس يبقى الم يعلم بان الله يرى تيجي في الناحيتين بتعمل في القلب الحاجتين بتعمل في القلب ان الانسان يترعب ويخاف ربنا شايفني وتعمل في القلب الانس بالله والقرب منه وحبه والفرح بيه والطمأنينة بنصره والسكينة يا ترى ألم يعلم بأن الله يرى بتعمل في قلبك إيه بتفرحك بقرب ربنا ولا بتخوفك من قرب ربنا ها جاوبني سؤال هل ذاق قلبك حلاوة الإيمان هل ذاق قلبك لذة الطاعة أنا قلت قبل كده لما تقف في الصلاة كده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم دي لها طعم غير لما تركع وتقول سبحان ربي العظيم لها طعم تاني سمع الله لمن حمده طعم ثالث سبحان ربي الأعلى طعم رابع رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي طعم خامس هل قلبك يميز بين المطعومات قلبك بيميز بين دي ودي ودي ودي ودي في فرق وانا قاعد اذكر ربنا بين استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله وبين لا اله الا الله لا اله الا الله وبين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبين حسبنا الله ونعم الوكيل وبين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ترى قلبك يقدر يميز بين دي ودي ودي ودي حاسس قلبك ذاق تذوق استمتع استلذ فيه ولا ادي احنا بنقوله خلاص سؤال متى كانت اخر مره ذكرت الله خاليا ففاضت عيناك وانت قاعد لوحدك كده في البيت بالليل وانت رايق على السرير وزوجتك جنبيك وولادك حواليك محدش دريان بيك لقيت عينيك كده قلت لك انا شفت راجل طيب يبكي انا اعرف ان الدموع بتنزل كده واحده واحده ده كان بينزل اربعه اربعه بحر امتى وليه يا ترى كان البكاء ده بكاء حب بحبك يا رب فبكيت ولا بكاء خوف سامحني يا رب ولا بكاء شوق امتى بقى يا رب العملية طولت كده يا رب امتى بقى نفسي يا رب ولا بكاء رغبة افتح لي بكيت وبكيت ليه وبكيت ازاي سؤال تعالوا بقى لرحلة تانية جوه القلب عايزين النهاردة نبحر إلى أغوار القلوب نتوغل جوه ندور على ال- على الآفات مش أنا بقالي يجي أسبوعين ثلاثة عمال أقول نقي قلبك أنا خايف أزعق ها احسن يكون الواد معلي الصوت ها نقي قلبك طهر قلبك فتش قلبك نقي سؤال هل في قلبك رياء احد السلف يقول كم اجتهد في نزع الرياء عن قلبي وكانه ينبت فيه على لون اخر يقول عمال اقلعه من هنا يطلع لي من هنا اقلعه من هنا يطلع لي من هنا شغل عفاريت ما هو ده هو ده شغل الشيطان عمال يزرع في قلبك عمال يغرس في قلبك الرياء حب الظهور حب الشهرة حب السمعة تطلع إلى مدح الناس واستجلاب احترامهم وتوقيرهم يا ترى قلبك في حتة من دي حتة مراعاة الناس يا ترى الناس بيقولوا عني ايه يا ترى صورتي ايه في عيون الناس ده شغلك شاغل قلبك وانت بتصلي وانت بتقرا قرآن وانت بتحج وتعتمر وانت ال- ال- الموضوع ده شاغل قلبك مشغول بيه موجودة في قلبك الحتة دي هل في قلبك رياء هل في قلبك حب مديحة مدح حب مدح يعني طلب مدح الناس هل في قلبك رجاء لما في أيدي الناس وطمع هل في قلبك حب الناس والأنس بهم وتعلق القلب بهم قلبك مليء في, في في ناس في بشر مليين قلبك سؤال قلبك مشحون بهم الآخرة أم هم الدنيا كنت بقول امبارح في خطبة الجمعة في الوقت الذي خذلت الدنيا أهلها وعذبت الدنيا أصحابها ونكلت الدنيا بعشاقها تجد بعض المسلمين يتشوف في هذا الوقت إليها يتشوف إلى ما كانوا فيه تصور بقى مش حاجة عجيبة شفت الدنيا عملت ايه خد 15 شيء عجيب جدا انها تتقال بالبساطة دي فلان ده خد 15 ازاي حتى اذا اخذت الدنيا زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليه هي دي كانت الحالة ظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس في الوقت ده اللي انت شايف فيه لا الفلوس نفعتهم ولا المناصب نفعتهم ولا الاتباع نفعوهم ولا في الوقت ده انت لسه بتشتهي فلوسهم بتشتهي مناصبهم طمعان توصل لمراكزهم طب ما ما عملت لهمش حاجه قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون يا ترى قلبك ما زال متعلق بالدنيا بعد ما شفت اللي حصل راغب في الفلوس والمناصب و لسه عشمان سؤال هل في قلبك شغف صوابه حب عشق تعلق ما بشيء ما ينقص من حبك لله ويشرخ جدار قلبك محتاجة إجابة واضحة وانت أضرب نفسك يا ترى في حب فلوس كده بيشرح قلبك انك بتفرح فرحة طاغية لما تكتر فلوس وينكسر قلبك لو خسرت فلوس وشغلك الموضوع ده عن ربنا تحب واحدة ومقدم حبها على حب ربنا بتعبدها بتحب منصب ولا جاء بتحب نفسك وجسمك وشكلك و برستيجك بين الناس معجب الموضوع ده شغلك عن ربنا مشغول بجسمك عن ربنا مشغولة بجمالك عن ربنا مشغولة باكسسواراتك عن ربنا مشغولة ها قلبك سؤال هل أنت مصر تخش على بعض المعاصي وأنت لا تشعر سؤال هل نسيت التوبة من بعض الذنوب وهي تتراكم أحصاه الله ونسوه سؤال هل تقع في معاص أنت تعمدت فعلها كل يوم وأنت تعلم مبطل صلاة الصبح يعني م? مبطل مبطل موضوع التوبة من النظر إلى النساء والمتبرجات مدمن مشاهدة الأفلام والمسلسلات والمسرحيات وال... والكليبات والأغاني مدمن سماع موسيقى و... الموضوع ده خلاص بطلت تتوب منه قاطع رحم عاق والدين آكل ربا كاسب حرام مدمن غيبة في قلبك حقد لأحد من الناس في قلبك ضغينة لأحد من الناس ها جاوبني قلبك مصر قلبك بيمكر على الله هل أنت مكار تمكر على الله هل أنت تشعر أنه قد زينت لك عملك قد زينت لك نفسك عملك السيء فأنت تخدع الله تخدع نفسك وأنت لا تشعر أنت شايف أنك بتضحك على نفسك ها مش عايز تواجه نفسك بالحقيقة المرة مش عايز تحصل مواجهة بينك وبين الحق ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم ما تقوليش انت هتخلص الاسئلة امتى مش هخلص مش هخلص اسئلة ده امتحان النهاردة النهاردة احنا في لجنة امتحان جاوب هتسلم الورقة بيضة انت حر هتجاوب بالباطل ده اللي هيصحح إجاباتك علم الله فيك مش أنا سؤال بما تفرح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سرته حسنته صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلاه مش معنى ان احنا في امتحان انك تبطل صلاه على النبي يعني زيد النبي صلاه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن بتفرح بايه وتزعل على ايه قلت لواحد صاحبي يا ابني دايما تشوفه متنكد ليه يقول مراتي قلبت عليا رايق انه ايوه يبقى خلاص كده مراته راضيه عنه طب هي صح كده ان امراه هي اللي تنكد عليك وتفرحك بس في الحياه قول لي بتفرح بايه وبتحزن من ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا تاب على كعب بن مالك كعب بن مالك رضي الله عنه يقول ايه فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت وجهه كأنه فلقة قمر في الرواية الثانية يبرق وجهه من السرور كأنه فلقة قمر وكان إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرح لان ربنا تاب على واحد مسلم فرح لما ربنا ازاح شبهه اسامه بن زيد وابوه زيد بن حارثه سر السيدة عائشة تقول فاستنار وجهه كأنه ورقة مصحف وشه وسع كده ونور وتلألأ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل قفاء الأثر قال هذه الأقدام بعضها من بعض إلى آخره الشاهد إيه؟ إيه اللي بيفرحك؟ أكلة حلوة؟ فسحة حلوة؟ نكتة بايخة؟ ما هي النك- النكت كترت اللي من دول ايه اللي بيفرحك وايه اللي بيزعلك الدنيا هي صاحبة ال ال القرار في قلبك يفرح ويزعل الدنيا ولا الآخرة هل تجد في قلبك حب الدنيا والسرور بإقبالها وشهوة التقلب في شهواتها والتمتع بلذاتها هو ده اللي في قلبك هو ده شغلك الشاغل هو ده السؤال أين أين الشغل بالله على خريطة اهتماماتك أين الشغل بالله على خريطة قلبك خارطة قلبك أين الشغل بالله فين أنا وريني حتة قد إيه وفين وإمتى وإزاي فين انشغالك بالله في وسط هذه المشاغل والمشاكل والهموم والآلام والأفراح والأحزان أين الله أين الله فين فين ربنا في حياتك سؤال هل تجد حلاوة المدح مدحك وتعظيمك وإكبارك وإجلاءك وإجلالك وإعطائك أكبر من حقك وإقدارك أعظم من قدرك تسر بها هل أنت من الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أنت ده قلبك ده قلبك ده اللي بي... اللي عايش كده يرفرف لما حد يقول لك يا سعادة الباشا ده انت ها ق- هل هذا قلبك هل تأنف من المذمة ولو بحق وتمتعض منها وتكره فاعلها وتأخذ منه موقفا في بعض الناس النهاردة في زماننا بيقيم الناس يعني فلان ده يقول لك ده فلان ده انسان محترم مفيش منه لان فلان ده اللي هو بيقول عليه محترم بيوقره ويعظمه ويكبره فلان التاني ده لا لا فلان ده ده ده انسان مش مش مش مش طبيعي ده ده ده ده فيه ليه لان الانسان التاني ده ما بيعظموش زي الاولاني فبيبقى عنده تقييم الناس على قدر تعظيمهم له وتقديرهم له واعلاء قدره عندهم هو ده بيقيم الناس بناء على هذا هل انت منهم هل انت منهم انت مين انت مين وانت ايه وانت ليه وانت ازاي هل تكره من يخالف مرادك منه وترضى بما يوافق هواك فحسب هل انت بتحب بس اللي يوافقك اللي يديك اللي انت عايزه اللي يعمل لك اللي انت بتشتهيه وتكره اللي بيخالفك ولو بحق عايز اسالك سؤال عن عينيك هل تلهو بالنظر بغير اعتبار أم أن لنظرك طريق إلى القلب فيعتبر القلب عايش تتلفت وتبص يمين وشمال طب اديني سؤال عن لسانك كده هل تلهو بفضول الكلام ولا تحس بألم في قلبك من تعطيله عن الذكر لما قلبك ده يتعطل عن الذكر ولسانك ده شغال زي البربنت عمال يخبط يمين وشمال كثرة الكلام بقت آفة آفة منتشرة في هذه الأيام هل كتر الكلام كتر الكلام كتر الكلام عمال تسمع كلام وتتكلم وتتكلم وتتكلم، وقلبك ده عطلان ما, جا- ما, ما فيش كلمة الله خالص في الكلام ده كله تحس بألم وعصرة يا ناس سيبوني أذكر ربنا شوية طب إذا صمت هل تصمت غافلا لا تفكر في شيء ولا يشغلك امر الاخره شش، اسكت هس طب وانت ساكت بتعمل ايه سؤال عقدي خطير هل تجد في قلبك غضاضه تجاه شيء يحبه الله ورسوله يعني في حاجة ربنا بيحبها وانت ما بتحبهاش بلاش بتكرهها في أعمالك تجد شيء ربنا بيحب ان انت تعمله وانت ما بتحبش تعمله هل تجد في قلبك شيئا يكرهه الله وانت تحبه ده سؤال عقدي في صميم النفاق الاعتقادي سؤال هل تخشى الفقر وتؤثر الموت دونه سؤال هل تكره شيئا مما قضى الله عليك وقدر سؤال هل تتمنى زوال النعمة عن أحد سؤال هل تبغض الخير لبشر في انت في واحد ربنا انعم عليه تقول ده ما يستاهلش المفروض ربنا ياخد الحاجات اللي عنده دي كلها ولا انت انسان بتكره ان ربنا يديله تكره ان ربنا ينعم عليه تكره ان ربنا يسعده تكره ان ربنا يساعده تكره ان ربنا يعليه دي في قلبك هل في قلبك غل او حقد او حسد او ضغينه او بغضاء لاحد من المسلمين كنت بقول آه، امبارح حته زي كده مش فاكر ها ان ان ان انت تحب اثاره الشر على الناس تحب اثاره الشر على الناس تحب فعلا زي ما اقول كده من اخذ الله لبعض الظالمين لان بعض هؤلاء الظالمين اثاروا على المسلمين شرا فتحوا ابواب شر على المسلمين فلعل من ع- من اسباب عقوبتهم فتح ابواب الشر دي فتح ابواب البلاء دي على المسلمين فربنا سبحانه وتعالى اخذهم ليسد هذا البلاء عن بعض المسلمين فاعتبروا يا اولي الابصار سؤال هل تجد هل تجد قلبك يحب الراحة والبطالة والكسل والبطء والتباطؤ عن الطاعات أم تجد قلبك يؤثر الطاعة على الراحة سؤال سؤال مهم وخطير أيضا يمس التوحيد هل حبك وكرهك ولاؤك وبراؤك لله أم لهواك عارف السؤال ده يمثل العقيدة ازاي قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل كان لنا أخ أنا مش عارف الأخ ده راح فين دلوقتي أخ أخ طيب فاضل كان له كتاب اسمه دبيب النمل وله كتاب في موضوع إثارة الشر على الناس ده قهر الخناس في ترك إثارة الشر على الناس له عناوين ظريفة كده لطيفة الأخ محمد راح فين مش عارف من زمان ما شفتوش ولا سمعت عنه ربنا يكرمه الشاهد إيه دبيب النمل ساعة ما اداني حقيقي والله ساعة ما اداني كتاب دبيب النمل دبيب النمل يعني ايه قال لي دبيب النمل يعني اخفى من دبيب النمل قلت له اه اخفى من دبيب النمل عشان كده ما عرفتوش من الاول اخفى من دبيب النمل الشرك في هذه الامه اخفى من دبيب النمل شفت النمله لما تمشي على الصخره اهو انت بقى تسمع دبه النمله الله يسمع دبه النمله جل جلاله الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل وإن من الشرك أن تحب على شيء من الجور وتبغض على شيء من العدل يا ترى أنت بتحب ظالم بتحب ظالم بتحب إنسان ظالم طب هقول لك حاجة بتحب واحد فاسق فاجر ها بتحب كافر جاوب بتحبه ليه عشان دمه خفيف حاجة توافق هواك عشان لعيب كبير حاجة توافق هواك وبعدين تكره أخوك المسلم او الشيخ فلان او الاخ فلان او امام المسجد اللي جنبيكم او خادم المسجد ليه دمه تقيل يا اخي مش طايقه لهواك هل بتحب لهواك وتبغض لهواك ولا بتحب لله وتبغض لله اخوتي المسلم يحب على قدر اسلامه لكن الاصل في اي مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يحب على هذا القدر ويبغض على قدر ما فيه من معصيه لكن الاصل فيه ان يحب لله مسلم انما المؤمنون اخوه والاصل على الجهه الاخرى ان يبغض الكافر والفاسق والفاجر والمنافق على قدر ما فيه من معصية حب والبغض أوثق عرى الإيمان هل حبك وبغضك لله أم لهواك رد عليا بقى عايزين نفهمها دي عندك عايزين نفهمها منك عايزين نعرف أحوالها في قلبك إن قلبك ده بيحب الناس ليه بتحب على قد مصلحتك اللي بيخدمك وينفعك ويمدحك وتكره على قد اللي بينصحك ويدفعك لمصلحتك او مش عاجبك او قافل من ناحيته وخلاص آه السؤال الاخير وهو تفصيل كل ما سبق إذا اطلع الله على قلبك ماذا يرى الله فيه انت تؤمن ان الله جل جلاله عليم عظيم قدير يعلم السر واخفى واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه ربنا بيقول كده فاحذروه ربنا سبحانه وتعالى بيقول والله يعلم ما في قلوبكم فربنا الان سبحانه وتعالى في عليائه مستو على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجماله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وهو ينظر الى قلبك ان الله لا ينظر الى صوركم ده كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم فربنا بينظر الى قلبك سبحانه وتعالى لما ربنا ينظر الى قلبك يرى ما في قلبك يرى ما في دماغك ما يجول بخاطرك ما يوسوس في صدرك لما ربنا يرى ده يرى منك ايه يرى ما يرضيه ولا يرى ما يسخطه زي ما قلت لك ده سؤال مجمل لكل الاسئله ال 32 سؤال اللي فاتوا يا ترى ربنا لما يطلع على قلبك دلوقتي يرى فيه ايه عارف سر خطوره هذا السؤال انك اذا مت يوم تبلى السرائر كل ده هيظهر كل ده هيبان احنا قلنا القلوب بتعاقب فقد يعمى القلب عقوبة تمسع القلب فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أنت تص- يصبح القلب أصم ما بيسمعش أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون الطبع على القلب انه ما يشوفش انه ما يسمعش انه ما يتكلمش يبقى ابكم لان عندنا لابد من نطق القلب ونطق اللسان وان نطق القلب الاعتقاد يا ترى النهارده قلبك مبصر سميع متكلم ولا قلبك اعمى اصم ابكم ها اذا كان القلب اعمى اصم ابكم ياتي الانسان يوم القيامه اعمى اصم اصم ابكم ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا يا ترى يوم القيامة تحشر سيحشر كل إنسان على صورة قلبه اللي قلبه أبيض يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللي قلبه أبيض هيجي يوم القيامة وشه أبيض واللي قلبه أسود هيجي يوم القيامة وجهه أسود اللي قلبه مفتح يجي يوم القيامة مبصر واللي قلبه أعمى يجي يوم القيامة أعمى وهكذا يا ترى النهاردة حين يطلع الله على قلبك كيف يراه أيرضاه أم أن الله عز وجل يبغضه ويمقته اللي هو السؤال يا ترى ربنا بيحبك ولا بيكرهك يا ترى ربنا راضي عنك ولا ساخط عليك يا ترى ربنا هيرحمك ولا هيعذبك قال الله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ولا يظلم ربك احدا ان الله لا يظلم مثقال ذره ما تقوليش لا ربنا بيحب كل الناس لا ربنا ما بيظلمش ان تك حسنه يضاعفها ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم احدا ان الله لا يظلم مثقال ذره سبحانه وتعالى فكل واحد هياخد حقه مش بالظبط لا اذا كان حقه في الخير بزياده حقه في ال- في الشر بالظبط ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط بالقسط القسط اللي هو العدل الدقيق ف لن يستوي صاحب المئة حسنة والمئة وواحد يعني لو واحد سبح مية والتاني سبح مية وواحد المية واحد يسبق لو واحد قرأ جزئين والتاني قرأ جزئين وآية الصاحب الآية زيادة يسبق لو واحد اتصدق ب 10 جنيه وواحد اتصدق ب 11 صاحب 11 يسبق لو واحد عمل ذنوب قد كده والتاني اقل منه بمعصية واحدة ده غير ده حساب ربك فمن يعمل مثقال ها ذرة خيرا ها يره هيشوفه بعينيه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره كل واحد هيشوف اللي عمله دي الأسئلة ده الامتحان ده الواجب وكل واحد مننا الليلة دي يحكم على نفسه هو رايح فين ولا يظلم ربك أحدا أحبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسل